الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان الله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن موعظة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا العدل أساس الملك وهي دي سورة النساء سورة النساء بتقول لنا على أول دعائم هذا المنهج هذا الشرع العدل العدل لا سيما مع الضعفاء سورة النساء النساء أي المستضعفين أي الضعفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم اللي هم جم في أول السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اليتامى والنساء فكأن الصورة بتقول لنا الحديث ده إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم الرسالة بتقول لنا في سورة النساء اعدلوا هو أقرب للتقوى سورة النساء أكتر سورة في القرآن ورد فيها لفظ الضعف وخلق الإنسان ضعيفا تلاقي في الصورة لفظ المستضعفين وارد في الصورة في أكثر من موضع تلاقي في قول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا تقول ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هتقول لنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط هي الصورة بتتكلم على المعنى ده معنى ايه معنى اعطي الضعيف حقه لا تكن في غابة نحن لسنا في شريعة الغاب يأكل فيها القوي الضعيف بل الشرع قام على إقامة العدل والعدل أنه الضعيف قبل القوي يأخذ حقه سورة النساء نلاقي فيها الآيات المحورية اللي في السورة آية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي هي جمعت ما بين ان هم مين المستضعفين دول هم مين دول اللي اللي الناس بتجور عليهم وبتظلمهم فتبين لنا الصورة هم مين تلاقي آيات النساء في سورة النساء جاءت في مواطن مختلفة في الكلام على التعدد وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فالعدل مع الزوجات والعدل في إعطاء المهور فتقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أعطيها حقها ويا والدها لا تجر على حقها حقها مهرها وهتتكلم في احكام المواريث هتقول يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اوعى تجور عليها يا اخوها ويا قريبها وتجور عليها في امر المواريث وهتتكلم على أحكام الزواج والعلاقات الاجتماعية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هتعطي المرأة حقها فالمرأة عندنا عرض يصان ومخلوق ضعيف يرحم في إدارة البيوت أدي الآية اللي بيقولوا إنها آية ذكورية في القرآن أدي الآية اللي بيقولوا إنها ظلمت المرأة والله العظيم دي أعظم الآيات اللي بتثبت حق المرأة في الإسلام آية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات تائ- فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن و فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن بصوا بقى الآية بتقول إيه فإن أطعنكم فلا إيه بقى فلا تبغوا أي اعدلوا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فيا زوج لو جرت على حق زوجتك فالله أعلى منك وأكبر منك وسيأتي بحقها فكأن الآية بتقول ادي حق المرأة في شريعتنا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا هتتكلم عن الاستضعاف والنساء في غير آية إلا المستضعفين من الرجال والنساء يتكرر شأن النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن هتقول لنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا شفت العدل والنساء العدل والنساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الميل القلبي حد يبقى بيحب الزوجة دي أكتر من الزوجة دي لكن في الحقوق لازم يعدل بينهن فهتقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة الصورة هتقول اعدلوا وفي أربع أنواع من العدل في الصورة العدل مع الضعفاء سواء كانوا يتامى سواء كانوا نساء أدي أول نوع نوع النوع الثاني العدل مع الأعداء والصورة فيها قصة لازم نقف عندها كتير جدا جدا جدا القصة بتقول ان واحد صحابي آه، كان من الأنصار يسمى ب- بشير ابن آه، أبيرق انه سرق درع لأخ له من الأنصار يدعى رفاعة ابن النعمان وبعدين راح عمل حيلة وحط الدرع ده في بيت رجل يهودي فساعة ما اتقبض على مين اتقبض على اليهودي الحكم هيبقى على مين على اليهودي اللي اتلقى الدرع عنده فيبقى الاتهام وجه الى اليهودي بسبب حيلة هذا الرجل بشير ابن أبيرق اللي كان من المنافقين وقيل انه ارتد عن الاسلام فجاءت الصورة اللي تقول اعطيه حتى اليهودي اللي هم في القرآن معلوم شأنهم حتى ده هتسميه الصورة بريء فهتنزل الآيات لتقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا البريء مين؟ اليهودي حتى اليهودي اديله حقه يلي بتقولوا فين منهج الإسلام منهج الإسلام سورة النساء بترد على الشبهات اللي بيرجف بها المرجفون دلوقتي تجاه منهج الإسلام بترد على اللي بيقولوا ظلم المرأة واللي بيقولوا انه الشرع ده آه، جاء بشيء آه، من العنصرية و و و ادي منهج الإسلام منهج الإسلام بيقول لنا ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله نزلت الآيات لتبرئ مين اليهودي فهتقول لنا أعطي أولا الضعيف حقه اتنين أعطي حتى خصمك حتى عدوك حقه وهتقول أعطي الأقربين حقوقهم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وآخر حد هتكلمنا الصورة أن نعطيه حقوقهم هم أصحاب الحقوق فهتقول لنا الصورة ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم وهتقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كل واحد ياخد حقه العدل أساس الملك العدل صورة النساء إزاي نطبق المعاني دي معاني العدل في حياتنا إزاي نطبق معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال تعالوا ننتقل من محراب المسجد إلى محراب الحياة علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران
ربنا سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف أيوة أيوة ينبغي أن تتقي الله عز وجل فيها لأنه ربنا سبحانه وتعالى استرعاك عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهي اختبار ليك مهما ستتعرض لمشاكل وصعوبات افتكر المعنى ده افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم فكل ما ستحسن اليها ده يزيد في منزلتك ودرجتك عند ربنا سبحانه وتعالى لاحظ كما تدين تدان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فكل ما أنت هتصبر على بعض الإشكاليات اللي هتتعرض ليها منها كانوا بيقولوا كده إنه الإنسان كل ما يصبر على هذه الأمور اللي ممكن تأتي من زوجته كل ما ده يزيد منزلته مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فاتق الله عز وجل فيها وربنا سبحانه وتعالى يصلح لك أمرك وافتكر وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين جزاكم الله خيرا سبحان الله خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي المعنى ده يصلح أحوالنا ويصلح بيوتنا لو كل واحد مننا يعرف ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليه إيه من الالتزامات تتخيلوا إن أول معلم من معالم الشريعة كان العدل مع الضعفاء وربنا سبحانه وتعالى يسمي الصورة اللي هتتكلم على المعنى ده يسميها باسم النساء سورة البقرة كانت بتقول لنا المنهج وسورة آل عمران كانت بتقول لنا الثبات على المنهج وأول صفة من صفات المنهج العدل العدل مع النساء عشان كده اللي عايز يبقى ليه منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى لازم يحسن إلى الخلق ويحسن إلى زوجه إلى أمه إلى أخته المرأة في حياة الرجل تبقى دليل له إلى طريق الجنة وممكن يبقى العكس وكتير بيبقى كده لأن احنا مش قادرين نستوعب مش قادرين نفهم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا رفقا بالقوارير النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا استوصوا بالنساء خيرا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إني أحرج عليكم حق الضعيفين يا كل رجل يا كل زوج يا كل ابن خد بالك قوي خد بالك من شقيقتك لأن النساء شقائق الرجال ويا كل امرأة بلاش تستقوي وبلاش تعملي نفسك انك رجل انت قوتك في ضعفك سورة النساء بتقول كده بتقول لنا انه خلق الانسان ضعيفا سورة النساء بتقول لنا إلا المستضعفين من الرجال والنساء بتقول لنا من البداية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خدوا بالكم ربنا مراقب ربنا سبحانه وتعالى يعلم احنا فعلا بنطبق المنهج بنطبق الشرع احنا فعلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعط كل ذي حق حقه خدوا بالكم وإياكم والظلم إياكم وظلم الضعفاء سورة النساء النساء شقائق الرجال خدوا بالكم علشان تكرموا عند الله عز وجل حينما تكونوا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين